السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية والحقيقة الأحاديث القدسية كلها روائع ربنا يا رب يشملنا برحمته ومغفرته ويجمعنا وإياكم يا رب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه حديث الليلة دي بعنوان قصة البطاقة والسجلات حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيؤتى بهذا العبد وينشر عليه تسعة وتسعين سجلا السجل كمد البصر مد البصر طبعا حضراتكم عارفين لو انت واقف في مكان صحراوي كده مفتوح فآخر حاجة تجيبها عليك ده اسمه مد البصر ممكن بصرك يجيب 20 كيلو 15 كيلو تخيل حضرتك سجل واحد طوله 20 كيلو من السجل ده 99 سجل كلهم ذنوب وسيئات شيء عجيب شيء مفزع فينشر على هذا العبد تسعة وتسعين سجلا السجل كمد البصر فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول لذلك العبد أهذه سجلاتك فيقول بلى يا ربي أهذه أعمالك يقول بلى يا ربي أظلمك كتبتي الحافظون الملكين اللي بيكتبوا لك حسناتك وسيئاتك كتبوا عليك ذنب انت ما عملتوش قالوا لا يا ربي طيب فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول له لا ظلم اليوم فيخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالعبد يقول له يا رب ما هذه البطاقة بالنسبة لتلك السجلات سيقول له جل وعلا احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم أو فإنك لا تظلم اليوم فيحضر العبد وزنه فتوضع في كفة 99 سجل هيتحطوا في كفة طبعا الميزان يوم القيامة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعتهم كفة الميزان تسع السماوات والأرض تخيل حضرتك شكل إيه الميزان ده يعني فإذا بالحق سبحانه وتعالى يأمر العبد فتوضع 99 سجل كل سجل كمد البصر كلها ذنوب وسيئات توضع في كفة وتوضع كلمة التوحيد يا أمة التوحيد عشان نعرف قدر معنى كلمة لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وكلف العباد بتكليف عظيم ثم يفترق الناس يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير بلا إله إلا الله في إنسان عاش على لا إله إلا الله وقام بمقتضيات لا إله إلا الله ولم يقع في نواقض لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فهذا العبد يأتي يوم القيامة التسعة وتسعين سجل كلها ذنوب وسيئات فتوضع في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء حضرتك لو شفت كفتين ميزان قبل كده لو انت حاطط في كفة ميزان مثلا آآ آآ مثلا عيش أو رقاق أو أي حاجة كده وكتيرة قوي وبعدين جيت في الكفة الثانية الرقاق ده مثلا وزنه قد ايه 3 كيلو جايين انت رحت حاطط في الكفة الثانية سنجة كده حديد وزنها مثلا 10 كيلو فأول ما حطيتها الرقاق ده ايه طار فايه طاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء دي نعمة التوحيد دي نعمة لا إله إلا الله ذاك سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال له يا رب علمني كلمة أذكرك بها يعني عايز كلمة تخصني بها أنا أذكرك بها وحدي من دون العباد فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله فقال جل وعلا يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لو نعرف قدر كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ما ينفعش أكون عبد للدرهم ولا عبد للدينار ولا عبد الشهوة ولا عبد المنصب ولا عبد لأي حاجة في الدنيا أنا جاي الدنيا دي فقط عشان أعبد ربنا وده مش معناه أن حرام أن نتمتع بالدنيا بالعكس كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق اتمتع في المباحات اللي تعينك على طاعة ربنا وتفسح وانبسط وابسط زوجتك وأولادك وخرجوا وسافروا وروحوا ما دام في طاعة ربنا بل بالعكس لو خدت زوجتك اتفسحت بيها أنت وهي وولادك وانبسطتوا الفسحة دي عبادة لأنك لما ترجع هتجدد نشاطك وتجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى احتسب كل شيء بتعمله حتى لو قاعد مع زوجتك بتأكلها بإيديك واللقمة يضعها الرجل في في امرأته تكتب له صدقة في الإنسان في حياته حاجات كتيرة جدا يقدر انه يخلي العادات تتحول الى عبادات بالنية هتنام شوية بنوي ان انا انام النوم ده بستعين بيه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى شوية نوم تساعدني على ان انا اقوم واصلي يبقى النوم ده عبادة هقوم اكل انا باكل عشان اتقوى على عبادة ربنا الاكل ده يبقى عبادة انا رايح شغل عشان اعف زوجتي واولادي ان هم يسالوا الناس يبقى العمل عباده بس بشرط ما تلهنيش عن العباده الاصليه الصلاه والعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فتخيل هذا الرجل جاي يوم القيامه عنده ذنوب قد ايه عشان ما فيش حد في الدنيا يقنط ولا ييأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى تخيل لما يتعرض عليك 99 سجل السجل كمد البصر 20 كيلو 15 كيلو مد البصر بص ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب بس أنا عملتها لذلك ربنا لما يسأله أظلمك كتبتي الحافظون ده من كمال رحمة ربنا يا جماعة أقول لكم على سر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم والله العظيم شيء أعجب من الخيال في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال تعرف في ملك على اليمين بيكتب حسناتك وفي ملك على الشمال بيكتب سيئاتك اللي على اليمين أول ما تعمل حسنة أو تنوي حسنة بيكتبها لك لأن اللي بينوي حسنة وما يستطيعش يعملها بيتكتب له حسنة فلو عملها تتكتب عشر حسنات أو 700 ضعف أو أضعاف كثيرة حسب نوعية الحسنة فصاحب الشمال بقى حاجة تانية صاحب الشمال اللي بيكتب السيئات النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ادي الصحيفة وادي القلم يرفع القلم عن المذنب أو عن العبد ست ساعات إن العبد إذا أذنب فإن صاحب الشمال يرفع القلم ست ساعات تخيل حضرتك أذنبت الساعة واحدة الملك يسيبك يمكن تتوب الساعة اتنين طب الساعة تلاتة طب هديت الساعة أربعة وهتبتدي تفوق يلا قوم صلي ركعتين توبة كده طب قول أستغفر الله جت الساعة خمسة مش عايز يتوب ستة ما بيفكرش سبعة ده انت ما فيش بقى ما فيش نية ان انت تتوب خالص من واحد الظهر ما يكتبش عليك الذنب الا سبعة بالليل شوف رحمة ربنا ويكتب لك الذنب ذنب واحد طب لو تبت قبلها خلاص ما اكتبوش هو ده حديث النبي عليه السلام ان العبد لا ير ان العبد اذا اذنب فان صاحب الشمال يرفع القلم ست ساعات فان تاب العبد لم يكتب الذنب وان لم يتب كتبت سيئة واحدة ده من كمال رحمة ربنا والله يريد أن يتوب عليكم يريد ربنا عايز يتوب عليك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تخيل حضرتك شوف مدى رحمة ربنا بيك قد إيه إن كان ممكن إن ربنا يأمر الملائكين يكتبوا حسنة اكتب سيئة اكتب لا لا لا عبدي غالي عندي وانا مش عايز ادخله النار ومش عايز اعذبه لان هو اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما معنى الايه كان ربنا بيقول لك انا هستفيد ايه لما اعذبك هو انا لو عذبتك هتزود في ملك شيء مش ممكن مفيش انا مش هستفيد حاجه من عذابك بالعكس ده انا عايزك تتوب وعايزك تبقى عبد طيب وعبد مطيع عشان ادخلك الجنه ده من كمال رحمه ربنا يا جماعه الخير ربنا يجمعنا وياكم في الجنه حديث في البخاري ومسلم من اعجب الاحاديث اللي تقراها في حياتك ان ال ال ال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال جهنم يوم القيامه يلقى فيها نار النار وقودها الناس والحجاره يلقى فيها ناس وحجارة ناس وحجارة ناس وحجارة وهي تقول ايه هل من مزيد هل من مزيد يوم تقول جهنم هل من مزيد شوف قد ايه فإذا بالحق سبحانه وتعالى بنص الحديث فإذا بالجبار جل وعلا يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قد امتلأت يبقى ربنا مش هيدخل واحد النار ما عملش ذنب أما الجنة ده, ده تكملة الحديث أما الجنة خد بالك بقى فيظل فيها أماكن أو يظل فيها فضل في الجنة فيخلق الله لها خلقا فيسكنهم الجنة الله يعني النار فيها أماكن لسه فاضية فربنا مش هيخلق خلق يدخلهم النار بلا ذنب الله سبحانه وتعالى لا يظلم حاشا لله إنما الجنة فيها أماكن فمن رحمة ربنا يخلق أزواج مطهرين الزواج المطهرين دي ليها منفعة عظيمة جدا للنساء لأن عدد النساء قد عدد الرجال 50 مرة ده في آخر الزمان فالمرأة اللي ما اتجوزتش في الدنيا لازم تتجوز في الجنة ما ينفعش ما فيش حد أعزب في الجنة الله طب الرجالة خلصوا خلاص وما فيش رجالة تانيين فربنا يخلق رجالا من أهل الجنة اسمه زوج مطهر فيجوز المؤمنة اللي ما اتجوزتش أو اللي ما لهاش زوج في الجنة يزوجها رجل ما أذنبش ما وقعش في معصية اتخلق في الجنة ودخل الجنة فبقى زوجها تخيل يبقى النار خلاص قط قط قد امتلأت مفيش حد يخش بلا ذنب أما الجنة يخلق الله لها خلقا فيدخلهم الجنة ده قصة البطاقة والسجلات الرجل ده أذنب ذنوب كتيرة لكن كان في ميزان حسناته التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرزقنا وإياكم نعمة التوحيد ويقبض أرواحنا على نعمة التوحيد ويجعلنا يوم القيامة نحشر في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قويم ألقاه النبي الهادي يا الله وصانه رب العباد يا الله باق مر الزمان ليوم المشهد العظيم حديث قدسي قويم